الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فيك يا رب وقف عبد الله بن جحش يتضرع إلى الله قبيل غزوة أحد بأعجب دعاء يمكن أن يدعى به في هذا الموقف بل في أي موقف وقف يناجي الله ويقول لله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك أن ترزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيقطر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا ليه كل البهدلة اللي اتبهدلتها دي عبدي ليه اتقتلت ليه تمثل بجثتك ليه ايه اللي جابك المكان ده وانت عارف ان في سيوف ما بترحمش اللي هتنزل عليه عبدي ليه دمك سال ليه اشلاءك اتمزقت لما فعل بك هذا فاقول فيك يا رب فيك يا رب الشعار اللي كان بيسيطر على كل حركة وسكنة من افعال الابرار والصالحين عايزين نتكلم الليلة يا جماعة لما بنسمع قول الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يا في عبد عشان ربنا صبر الف سنة والف سنة ايه كلها سخرية واستهزاء وشهسن وايذاء كل الالف سنة كلما مر على ملأ من قومه سخروا من سخروا منه في ناس صبروا على السجن والضرب والتشريد والتعذيب كل ده صبروا عليه وشعارهم في كل ده فيك يا رب والا يا جماعة ليه معاناة الانبياء وتضحياتهم الا عشان ربنا وليه جهد الدعاء ليل نهار الا عشان ربنا وليه بطولات الصحابة ومن تبعهم من السلف الا عشان ربنا وليه جهد الاولياء في العبادة ومجاهدتهم الا عشان ربنا عشان ربنا مستعد تعمل ايه عشان ربنا مستعد تضحي بايه عشان ربنا مستعدين نعمل ايه يا جماعة عشان الدنيا احنا عملنا ايه عشان الدنيا ممكن اي واحد عادي ماشي في الشارع ست سنين ابتدائي ست سنين اعدادي وثانوي من اربع لست سنين ممكن يبقوا 15 سنة في الجامعة بعدهم 10 سنين في الخليج بعدهم يرجع يشتغل من 8 الصبح 8 بالليل كل يوم بلا كلل ولا ملل ده عشان الدنيا طب عشان ربنا يعني لو كانت الدنيا ذهب فاني والاخرة صفيح باقي لاختار العقلاء الصفيح الباقي فما بالك والدنيا صفيح فاني والاخرة ذهب باقي يعني بعد كل التعب اللي بنتعبه في الدنيا ده وفي الاخر احد الناس بعد ما نصب وسرق ونهب وخد اموال الناس بالاثم والظلم والعدوان وراح حطها في بنك في سويسرا وقفلوا له عليها في خزنة بتتفتح ببصمة صوته هو بس دونا عن الدنيا كلها رجع بلده مطمن على تحويشة العمر جاله سرطان في الحنجرة باظ وضاعت عليه كل اموال العمر اللي سرقها واللي ظلم الناس من اجل ان هو يحصلها يبقى اخرة الدنيا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى مستعدين نعمل ايه عايزين نتكلم الليلة في ناس عشان ربنا عملت ايه في ناس عشان ربنا ضحت بايه في ناس عشان ربنا ثابت ايه عايزين نقرا بقلوبنا الليلة في كتاب عليين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه يشهده المقربون مش اي ملك هو اللي بيقرا الكتاب ده الكتاب اللي ربنا حط فيه اعلى اعمال عملها البشر عشان ربنا سبحانه وتعالى اعلى الملائكة بس هي اللي بتشهد الكتاب ده ليه كأن ربنا بيباهي بيك اعلى الملائكة بيقول لهم شوفوا اهم وهم على الارض عملوا زي اللي انتوا عملتوه انتوا في السماء السابعة عشان تعرف عشان نعرف كلنا اللي بيعمل حاجة شعرها فيك يا رب بيبقى غالي عند ربنا قد ايه عشان ربنا في ناس عملت ايه اسمع معايا بقلبك عشان ربنا في ناس داشت على شهواتها كلها واستعذبت العذاب والمر سيدنا يوسف يا جماعة سيدنا يوسف اللي كان عنده جوع السجن افضل من ولائم امرأة العزيز فيك يا رب اللي كان عنده حصير السجن افضل من حرير امرأة العزيز فيك يا رب اللي كان عنده ضيق السجن افضل من قصور امرأة العزيز فيك يا رب اللي كان عنده اغلال السجن افضل من ذهب امرأة العزيز فيك يا رب كل ده سابه عشان ربنا سبحانه وتعالى عذابه فيك عذبه عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وانت عندي كروح بل انت منها احب وانت عندي كروحي بل انت منها احب حسبي من الحب اني لما تحب احب عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس حياتها كلها مش تضحية يا جماعة حياتها كلها سلسلة من التضحيات ما استريحتش لحظة في حياتها ما, ما, ما دقتش يوم راحة في حياتها واحد زي سيدنا مصعب بن عمير تخيلوا اسلم من هنا امه حبسته من هنا هرب من الحبس من هنا طلع على الحبشة في الهجرة وساب وطنه واهله من هنا رجع من الحبشة الرسول بعته هجرة الحبشة التانية راح هجرة الحبشة التانية رجع منها قبل الهجرة ساب بلده لما الرسول امره بالهجرة راح المدينة دخل بدر طلع من بدر على احد اتقطع في سبيل الله في احد ما بقاش لحظة واحدة في حياته راح كل حياته سلسلة من التضحيات مصعب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حط في رقبته اخطر مهمة في تاريخ الاسلام غيرت مجرى الاسلام لما بعته للمدينة المنورة عشان يدعوهم الى الله ساعة واحدة ساعة واحدة كانت اخطر ساعة في تاريخ الاسلام لما ذهب مصعب الى المدينة وجلس مع اسعد بن زرارة وجاله اسيد بن حضير رمى الحربة في الارض وطع- و- وثبتها في الارض وقال لهما ان كنتما تريدان الحياة فاذهبا من هنا لو مش عايزين تتقتلوا ابعدوا عن البلد بتاعتنا فقال له مصعب تخيل كده او تخيلي لو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حطش الامانة دي في رقبة مصعب حطها في رقبتك انت بعتك لبلد قال لك مستقبل الاسلام متوقف على انك انت تقدر تقلب البلد دي ولا لا تقدر انك انت تعمل اللي عمله مصعب ولا لا على اعتبار انه كان سنه ساعتها اصغر من كل اللي في المسجد ذهب الى المدينة فقال لي اسيد بن حضير هل سمعت فان رضيت امرا قبلت وان لم ترضى كففنا عنك ما نكره جلس اسيد بن حضير سمع كلام الامام من مصعب فعرف الايمان في وجهه قبل ان يسلم اتكررت القصة في نفس اليوم مع سعد بن- سعد بن معاذ لم ينتهي اليوم الا وكل بيوت المدينة دخلت في الاسلام تخيل لما رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرح رسول الله مصعب بن عمير يا جماعة كان زي الايام دي كده لو منطق, منطق الايام دي ابن وزير كان واحد عايش عيشة زي عيشة اولاد الوزراء تخيلوا لما اتقلب اتقلب قد ايه في ناس كتير قوي بتدخل المسجد ولكن ما بتتقلبش ما بيتغيرش احلامها بتفضل احلام الدنيا هي نفسها اللي جواها الصحابة لما دخلوا الدين احلامهم اتغيرت انت احلامك اتغيرت دي اهم حاجة في التزامك اهم حاجة بتفرق في الالتزام بتاعك ساعة موت مصعب بن عمير لما لقى المشركين هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف اسمه بينهم وبين رسول الله مش هتعدوا الى رسول الله الا على اشلائي ايده اليمين تقع تقع ايده الشمال تقع تقع رقبته تقع بس الراية اللي ماسكها في ايديه اللي فيها اسم الله ما تقعش ابدا مصعب بن عمير جعفر بن ابي طالب حياته كلها سلسلة من التضحيات يسلم جعفر بن ابي طالب يطلع بعد اسلامه على هجرة الحبشة الاولى يرجع منها يطلع على هجرة الحبشة الثانية كل حياته بعد الاسلام في غربة يرجع من هجرة الحبشة الثانية يوم فتح خيبر رسول الله يبعته بعدها على طول على مؤتة عشان يحارب الروم يروح هناك يحصل له نفس اللي حصل في مصعب يقطع اربا في سبيل الله اعظم موتين بل من اعظم موتات التاريخ كله موتة مصعب وجعفر وايه النتيجة يا جماعة جعفر بن ابي طالب دلوقتي بيطير مع الملائكة في الجنة ساعة تضحية واحدة سار بها مع الملائكة في الجنة انتوا عارفين الناس دي ضحت قد ايه عارفين الناس دي بذلت عشان الله قد ايه تخيلوا كده لما اسماء بنت عميس مرات جعفر بن ابي طالب لما الرسول بعثه في مؤتة مستنياه وعارفة ان الجيش على وشك الوصول جابت اولادها حمتهم كبستهم ونظفتهم فرشت بيتها بدأت تخبز وتطبخ وتتزين مستنياه جوزها يخبط الباب يمكن جوزها لا يدخل رسول الله يقول لها اتيني باولاد جعفر يمسك اولاد سيدنا جعفر يبوس فيهم ويشمهم ويبكي فقالت له ماذا حدث يا رسول الله هي مستنيه جوزها فتنبأ بنبأ استشهاد زوجها ما كانتش تضحيات سهله ابدا يا جماعه في سبيل الله سبحانه وتعالى الناس دي عاشت حياتها كلها سلسله من التضحيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذيت في الله وما يؤذى احد واخفت في الله وما يخاف احد زي البنت اللي بتدخل الجامعه وهي منقبه كده البنت اللي قدامها لابسه لابسه اللي لابساه تعظيم سلام وهي داخله انما المنقبه وهي داخله كارنيهك طب تشوفي وشك طب ما تدخليش ليه اوذيت في الله وما يؤذى احد كله داخل عادي انما انت عشان دينك ترضى ترضى انك تضحي اه اي تضحيه عشان دينك عشان ربنا سبحانه وتعالى نستحملها يا جماعه وما كان لي من طعام انا واهل بيتي لليال الا ما يواري ابط بلال يعني سيدنا بلال كده يخبي اكل تحت ابطه كده وهو ميت يعني ابط بلال هيخبي اكل قد ايه وبلال معاه ايه اصلا عشان يشتري اكل والكمية البسيطة دي طعام رسول الله واهله لعدة ايام سلسلة من التضحيات كل يوم يموت له واحد حبيب كل يوم يموت له واحد حبيب النهاردة يموت حمزة بكرة يموت مصعب بعده يموت جعفر تخيلوا جعفر بن ابي طالب حبيب رسول الله بعد سنين في هجرة الحبشة يرجع يوم فتح خيبر رسول الله من حبه ليه يقول لا ندري بأيهما نفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر شوف بيحبوا قد ايه وبعدها على طول يبعتوا حامل راية الجيش في حرب الروم اللي كان جيش المسلمين قدام الروم ما يجيش واحد على عشرة ولا واحد على عشرين ولا واحد على خمسين يروح يستشهد هناك بيحبوا اه بيحبوا ولكن عند ربنا مفيش حد اعلى من ربنا ابدا مفيش حد ي- ي- يخلى دمه في سبيل ان دمه يراق من اجل رفع راية الله سبحانه وتعالى فكانت حياتهم كلها يا جماعة سلسلة من التضحيات انتوا متخيلين كده الصحابة متخيلين واحد زي عبد الرحمن بن عوف واحد من المليونيرات وساعة الهجرة يضحي بثروته وشقى عمره كله ويروح المدينة يبدأ من الصفر من تاني متخيلين اللي دخلوا مع الرسول في الشعب ما كانوش عمار وبلال يا جماعة ما كانوش الفقراء بس ده كان كمان عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وابو بكر كانوا كمان الاثرياء واستحملوا وكلوا ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتهم كلها كانت كده عشان كده ليه الاسلام في سنين وصل للي وصل ليه لان كانت تضحيات غالية قوي وعالية قوي التضحيات اللي هم قدموها في سبيل الله سبحانه وتعالى الصحابة دخلوا الاسلام اتعذبوا بعد التعذيب ادخلوا الشعب بعد الشعب واكلوا ورق الشجر روحوا الحبشة يرجعوا من الحبشة هاجروا بعد ما هاجروا يروحوا المدينة في تسع سنين سبعة وعشرين غزوة يعني كل اربع شهور حرب في تسع سنين رسول الله خد بيهم 27 غزوة يعني ما استريحوش لحظة النهاردة في احد يفقدوا 75 من الصحابة يقتلوا ما تعديش سنة ستة من كبار الصحابة منهم خبيب بن عدي في حادث يوم الرجيع ما تعديش سنة 70 من الصحابة في حادث بئر معونة يقتلوا ما تعديش سنة ما تعديش سنة تخيلوا الحياة اللي هم عاشوها يموت رسول الله فارتد كثير من قبائل العرب يطلع مرتدين يطلع متنبئين يطلع مانعي زكاة يرجعوا تاني حرب يخلصوا الردة دي كلها قبورهم تتفرق في الارض كلها بعدها تخيلوا يا جماعة عاشوا تضحيات قد ايه عشان مين عشان الله سبحانه وتعالى انت عملت ايه عشان الله كل ال ال ال ال ال الموضوع الكبير اللي احنا اتكلمنا فيه في الخمس دقايق اللي فاتوا دول انت نصيبك منه ايه انت مستعد تعمل فيه قد ايه انت لما تموت هيبقى اللي انت عملته طول حياتك قد ايه من اللي انت سمعته في الخمس دقايق دول بس من تضحية هؤلاء الصحابة عشان ربنا عشان الملك عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس يا جماعة استحملت صبر لو نزل على الجبال كانت اتفتتت تخيلوا لما خبيب بن عدي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم خباب راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في الكعبة يقول له يا رسول الله ادعوا لينا من كتر العذاب رسول الله يقول له ايه انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بمنشار الحديد بعد ما يحفروا له حفرة قبر قدام عينيه ينشروا شايفين القتلات البشعة وواحد تاني يمشط بأمشاط الحديد وواحد تالت يمشط ما بين لحمه وعصبه يعني قطعوا لحمه حتت وهو عايز قتلات وحشية واستحملوه ما يصرف ذلك عن دينهم ما نسوش ربنا لحظة قلوبهم ما تحولتش عن الله وما توجهتش عن الله مثقال ذرة بعد كل التضحيات دي يا صبرهم لما كانوا يعرفوا ان في حاجة ترضي الله واحد زي اويس القرني رضي الله عنه اويس القرني يا جماعة الرسول بينه وبينه عشرات الاميال او مئات الاميال تخيل لو لو واحد منكم بكره عنده امتحان وعارف ان رسول الله في القاهره الوقت يعمل ايه؟ يسيب الدنيا كلها ويروح لرسول الله تخيل قريش القرني اللي ايمانه قدي وقدك وقد المسجد ده كله 100 مره واكتر تخيل لما يعرف رسول الله بينه وبينه المسافه دي ولكن يعرف ان بره بامه يرضي الله يا صبره عن رسول الله عشان يسترضي الله ببر امه اي حاجه ترضي الله كانوا يجاهدوا عشان يرضوا الله سبحانه وتعالى بيهم عشان ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس رمت نفسها في المهالك بل راحت للمهالك برجليها من اجل بس انها تسترضي الملك سبحانه وتعالى رمت نفسها في المهالك زي ابو دجانة عارفين ابو دجانة لما تيجي تقرأ في قصة ابو دجانة تحس انه كان شخصية غريبة جدا شخصية حياته كلها عمليات استشهادية يعني شايف الرسول صلى الله عليه وسلم اول عمليه استشهاديه يرفع السيف بتاعه من ياخذ هذا السيف بحقه ابو دجانه يرفع ايديه انا يا رسول الله ده حقه انك انت تاخده تقاتل بيه لغايه ما يتكسر في ايديك يخطف يربط راسه بعصابه حمراء كان لما بيربطها قبل كده يبقى معنى انه داخل المعركه دي انه يا قاتل يا مقتول داخل استشهادي من اولها طب ابو دجانه لما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد عبد الله بن قم او عقبه بن ابي وقاص المشركين لعنهم الله وهم هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هاجمين بسيوفهم على رسول الله يعمل ايه يطرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه يعمل مصدة بشرية من جسمه تقي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني عملية استشهادية يقوم بها في حياته تالت عملية استشهادية يقوم بها في حياته اللي استشهد فيها يوم اليمامة لما قفلوا الحصن عليهم المرتدين رمى نفسه من فوق الحصن من ضمن اللي رموا نفسهم عشان يدخل في الناحية التانية يحاول يفتح باب الحصن وبيرمي نفسه رجله اتكسرت قاتل وهو رجله مكسورة حتى استشهد في سبيل الله حياته كلها عمليات استشهادية ده دي حياته هو سلسلة حياته كلها كده طب انت حياتك كلها ايه تخيلوا يا جماعة سعيد بن زيد يوم اليرموك يقول كنا اربعة وعشرين الفا فاذا بالروم مئة وعشرين الفا طب دي مهلكة ايه اللي مدخلك بيدخلوا برضه وبيكملوا عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقدمهم الاساقفة والقساوسة يرددون صلواتهم والجيش من ورائهم لهم هزيم كهزيم الرعد مهلكة بس دخلوها عشان ربنا سبحانه وتعالى ف اقتحمت ارضها وجثوت على ركبتي وامسكت رمحي وطعنته في اول فارس اقبل علينا ثم القيت نفسي في ارض المعركة وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف فما زلنا نقاتلهم حتى كتب الله لنا النصر يوم اليرموك في سبيل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا فما زلنا ف... وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس رموا نفسهم في المهالك اه والله واشد من كده يا جماعة عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس كانت كلمة الله دي هي محور حياتها كلمة الله دي هي اللي بتهز قلوبها شايف الفضيل بن عياض بيقول للرجل ايه بيقول له اترغب في الجنة مع الصديقين والنبيين باي شهوة تركتها لله واي قريب بعدته في الله واي بعيد قربته في الله انت عايز انتوا عايزين رضا ربنا باي شهوة تركتموها لله واي قريب بعدتموه في الله واي بعيد قربتموه في الله بايه يا جماعة بايه بنطمع في الجنة بايه بنطمع في رضا ربنا احد السلف بيقول عن الفضيل بن عياض ما رأيت رجلا كان الله في صدره اعظم من الفضيل ما رأيت رجلا مثله يريد الله بعلمه وبمنعه وبعطائه وبحبه وببغضه وبخصاله كلها غيره ما شفتش حد كان ربنا في صدره زي ما كان ربنا في صدر فضيل بن عياض الربيع بن خثيم قال لمراته اعدي وليمة في ضيف جاي اعدت وليمة وفرشت السفرة فاذا به يأتي برجل به خبل يلقمه في فمه ولعابه يسيل فمراته قالت له ايه ده قالت له لو كنت اعلم ما تكلفت كل هذا فقال لها ولكن الله يعلم اصل انا لو باكله عشان هو الوزير فلان ولا المسؤول فلان كنت اه ماشي انما لو هو راجل بسيط انما انا باكله عشان ربنا يبقى مش هتفرق بقى هو راجل عظيم ولا راجل بسيط ولا غني ولا فقير عشان ربنا ابو بكر الصديق عشان ربنا انفق على اللي سب عرض بنته تخيل لو واحد سب عرض اختك يبقى موقفك منه ايه اصل لو كان بيديله عشانه كان منع ولكن بيديه عشان مين عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا في ناس كلمة الله دي كانت بتزلزل قلوبها عشان ربنا في ناس عاشت في معاني عجيبة يا جماعة معاني عجيبة ابن الجوزي كان واقف مرة على المنبر بيخطب الناس قعدت كان كان تحفة من في الخطابة في تاريخ الاسلام الناس قعدت تبكي ربنا فتح له القلوب قعدت تبكي فقال ايه لما لقى الناس بتبكي كده شوفوا قال له ربنا بيناجيه كلمة غريبة جدا فقال اللهم ان كنت ستعذبني غدا فلا تعلمهم يا رب طب ليه حتى لا يقولوا عذب من دل عليه من كتر حب ربنا مش خايف انه يعذب عشان العذاب خايف انه يعذب احسن الناس تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى شوفوا الصحابي اللي كان كل ما يصلي في ركعه يقرا قل هو الله احد قل فبيقولوا له انت بتقراها ليه فقال احبها لانها صفه الرحمن اصلا بتتكلم عن ربنا اي حاجه بتتكلم عن ربنا انا بحبها قوي احنا كمان بنقرا قل هو الله احد كتير قوي يا جماعه في الصلاه برضه بس مش عشان بنحبها عشان نخلص بسرعه انما كان بيقرأها لانه بيحب الله وبيحب كل حاجة بتتكلم عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ربنا غفر له كل ذنوبه القديمة والجديدة واللي جاية واللي لسه ما جاتش كل ذنوبك اتغفرت ويقف يصلي تتفطر رجليه يعني يجيب اخره في طب ليه عشانك يا رب عشان ربنا يروح بين قدمي يعني لما رجلته ورم خالص يبدأ يقف على رجله ويسيب رجلي يريحها شوية وبعد كده يرجع يقف على الثانية ويريح ليه كل ده فيك يا رب عشان ربنا سبحانه وتعالى يا في ناس ماتت وهي فرحانة انها ماتت عشان ربنا شوف رسول الله بيقول ايه عليه الصلاة والسلام وددت اني اقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ليه يا رسول الله شوفوا يا جماعه انتوا عارفين رسول الله بيقول ايه عليه الصلاه والسلام زي ما احنا بنقول كده يا ريت ليا الف عمر اصل عمر واحد ما يكفيش ان انا اضحي بيه عشانك يا رب يا ريت ليا الف عمر وانا ضحيت بيهم كلهم عشانك يا رب شايفين كلمة رسول الله في ناس يا جماعة اتقطعت وهي فرحانة انها بتتقطع عشان ربنا عمار بن ياسر لما اتقط- اتقطعت ودنه في يوم اليمامة فلما عمر بن الخطاب ولاه الكوفة فواحد بيعيره بيقول له يا اجدع الاذن وهو والي حاكم يا اجدع الاذن فقال له خير اذني سببت سببت التي قطعت في سبيل الله انت ايه خير اعضائك خير عضو في اعضائك اكتر عضو عبدت بيه ربنا واكتر عضو استعمل في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في ناس نزفت دمها وهي فرحانة ان دمها سال عشان ربنا سبحانه وتعالى شايفين ورقة بن نوفل لما الرسول يجي له قبل البعثة يقول للرسول ايه يا ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك قال لا طب ما كنت تقول اذ ينصرك الله او اذ يمكن لك ما انت عارف ان ربنا بينصر دينه لا ده هو عايز لحظة الكرب والابتلاء يعيش هو مش عايز لحظات النار ده لذة يا جماعة ده لذة التضحية عشان ربنا ده من كتر حب الله تحولت التضحية من اجل الله الى لذة انتوا فاكرين عبد الله بن جحش هو بيدعي انه يتقطع حتت عشان ربنا كان بيدعي كده عشان لا والله يا جماعة والله لو عشان الجنة بس ما كان دعاه اه والله ده عشان حب الله ده عشان اللي في صدره تجاه انا نفسي يا رب اتقطع حتت عشانك يا ليتني كنت في العراق اذ هاج- تهاجمها امريكا يا ليتني كنت في الشيشان اذ تهاجمها روسيا مين فينا في قلبه الكلام ده مين فينا في قلبه هذه المعاني ده كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس ضحت بعمرها كله ضحت بحياتها كلها من الاحاديث من اعجب الاحاديث اللي الواحد قرأها حديث سلمان الفارسي في مسند الامام احمد حديث حسن حديث سلمان الفارسي وهو بيحكي في قصته عما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فارسيا وكان ابوه دهقان القرية كان ابوه كده عند النصارى زي القصيص كده وكان ابوه ده هو المسؤول الديني بتاع اكبر رأس ديني وكان ابوه له ضيعة عظيمة وبنيان ابوه كان راجل مليونير يا جماعة كان عنده عزم وكان عنده ب- مباني وكان عنده كان ابوه بيحبه حب شديد لدرجة ان ابوه حبسه في البيت مرضاش انه يخرجه ابدا من كتر حبه فيه وبدأ يتعلم المجوسية ويتبحر فيها لغاية ما بقى هو المسؤول عن ايقاد النار ما تتطفاش ولا لحظة ابدا بدأ يتطاول بره من شوفوا ترتيب الملك بقى شوف لما ربنا يرتب لك شوف لما رب اهل الارض يريدوا بيك الضلال وانت ربنا يريد بيك الهداية مرة بود شغل في مبنى من المباني بتاعته عن الضيعة بتاعته فارسلوا اليه عشان يعملوا فيها شوية شغل وهو رايح للضيعة مر على كنيسة من كنائس النصارى سمع اصواتهم وهم بيصلوا دخل شاف الصلاة سمع كلامهم بيناجوا ربنا في الصلاة ازاي ايام في هذه الايام فاخذ قلبه اليهم وقال والله ان هذا لخير من الدين الذي عليه ابائي فقال لهم هات طب اصل الدين ده فين ما اصل هذا الدين فقالوا له في الشام بيسأل اصل الدين فين عايز اعلى حاجة عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى رجع لابوه بغير الوجه الذي ذهب به اخر اليوم فضل يصلي معهم لاخر اليوم فقال له والده لماذا تأخرت حكاله هو طبعا يعني المفروض الاخ ما يتبعش سياسة احد احد مع اهله المفروض لما تروح لوالدك ما تحكيش بقى عن البطولات الالتزامية اللي في قلبك خليها بينك وبين ربنا راح حكى لابوه ابوه اترعب لما سمع هذا الكلام حط في رجليه قيود الحديد وحبسه لما الاب يجادله بيقول له بل هو خير من دين ابائي واجدادي ابوه حبس فارسل الى النصارى لو جت قافلة من الشام ابعتولي جت قافلة من الشام بعتوله لما عرف موعد رجوعها هرب من ابوه وذهب مع هذه القافلة ساب ايه ده ساب الاموال وساب المركز وساب الص... ده ساب كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى ذهب الى الشام فقال لهم اي اهل هذه الديانة افضل خدوا بالكم كان بيقول الاول اين اصل هذا الدين في الشام راح الشام مين احسن واحد عندكم بقى فقالوا له دلوا على القصص بتاعهم فذهب اليه وقال اخدمك واتعلم منك ابقى خدام بس اوصل لربنا سبحانه وتعالى الراجل خلاه جنبه كان راجل سوء بيسرق من الناس الفلوس بتاعتهم ويخزنها لنفسه وما يطلعها صدقات كان راجل سوء فلما مات لما ما تفضل معاه لغايه ما مات طب لو عرفت انه راجل سوء يسيبه لا زي الملتزم الجديد اللي يدخل الالتزام يحصل له موقف وحش مع حد من الملتزمين يا عم انا الالتزام ليك اهو ويقوم سابه ماشي انت كده مش عايز ربنا انت كده كذاب انما انت لو عايز توصل لربنا انا مالي هم حلوين ولا وحشين انا عايز انا اللي انجو انا عايز انا اللي اوصل لربنا فضل لغايه ما مات لما مات جابوا واحد تاني فضل معاه لغايه ما مات وبعد كده قال له وهو بيموت قال له الى اين تدلني انا مش عارف حد على المله يعني اروح لمين من بعدك فارسله الى رجل في الموصل هو كان في الشام راح الموصل بتاع الموصل مات بعتوا الواحد في نصيبين بتاع نصيبين مات بعتوا الواحد في عموريه بتاع عموريه مات قال له الى اين تعهد بي قال ما اعلم احد على وجه الارض على ما نحن عليه ولكن قد اضلنا زمان نبي يبعث في ارض بين حرتين ذات نخل اللي هو وصف المدينه المنوره ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه بين كتفيه علامه النبوه او خاتم النبوه هو ده اللي اقدر اقوله لك بس لقف مرة من المرات قبيلة من قبائل العرب قال لهم خدوا كل المال بتاع الغنمات بتاعتي ودوني ارض العرب ودوه وهم في الطريق ضحكوا عليه وباعوه لواحد من اليهود اليهودي خدوا ودان فين المدينة المنورة هي دي ترتيب ربنا سبحانه وتعالى ده ترتيب الملك ان هو ممكن كان متضايق ومخنوق ومستعبد وربنا مرتب له انه هيروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا مرتب له للمكان اللي هو قضى حياته كلها وضحى بحياته كلها عشان يوصل له تخيلوا يا جماعه لما يكون ربنا بيرتب لك الوقت بير... لو قلبك كده لو قلبك زي قلب سلمان ما احنا قلناها على حسب قلبك على حسب ما ربنا هيصطفيك لما ربنا علم كل الخير اللي في قلبه ده ربنا اصطفاه ورتب له الترتيبه دي عشان يروح المدينه فضل عبد عند هذا اليهودي لغايه ما مره كان على نخله بيجيب الحصاد بتاعها فسمع واحد جاي لليهودي ده ابن عمه بيقول له ان هناك رجل يزعم انه نبي قد اتى من مكه والناس بتستقبله بيقول فكدت اسقط على الارض كان هيقع كان هيقع من طوله من كتر الفرحة فقال له ماذا تقول ماذا تقول معقول انا قربت اوصل ولا ايه فنهره اليهودي عمل ان هو ما هوش عارف حاجة لغاية ما جيب الليل خد شوية الاكل اللي يقدر ان هو يلمهم وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء وقال له اني علمت انك غريب ومعك غرباء وان هذه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا ولم يأكل فقال هذه الاولى فلما كان اليوم التالي جمع در يجمعه ذهب الى رسول الله فقال اني رأيتك لا تأكل الصدقة فخذ هذه هدية فاكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم في جنازة احد المسلمين قعد يبص على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله كشف له ثوبين فرأى خاتم النبوة فانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي لحظة الوصول يا جماعة لحظة ما حس انه وصل لربنا لحظة ما جانا ثمرة رحلة العمر ده مين فينا مستعد انه يضحي بعمره كله عشان يوصل لربنا ده عمره كله ده مش ضحى بابوه ولا ضحى ب- ده حياته كلها يا جماعة اشتغل خدام عشان يوصل لربنا ضحى بكل المال وبالوطن عشان يوصل لربنا اتشرد ما بين بلاد الارض كلها عشان يوصل لربنا رضا بالعبودية عشان يوصل لربنا شوفوا الفرح بتاعه في يا بخت سلمان الفارسي يا بخته اخذ الجائزة انه بقى من اصفياء الله سبحانه وتعالى عشان ربنا فينا ضحت بعمرها وبحياتها عشان ربنا في ناس وف- في وش الارض كلها وضحت بالارض كلها سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام حط السكينة على رقبة ابنه وهو اللي قعد يجيبها ويوديها عشان تذبحه عشان ربنا ساب مراته وابنه في الصحراء لوحدهم عشان ربنا هدم الاصنام وجعلهم جذاذا خرافيل وعارف ان عقوبتها الاعدام عشان ربنا اختتن بالقادم وهو عنده سبعين سنة عشان ربنا وقف في وش كل الطغاة ابوه اللي كان سيد قومه والنمرود وملك مصر عشان ربنا لف الارض كلها بلا كلل ولا ملل وسخر حياته كلها لنشر التوحيد عشان ربنا كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ما خير بين الله وشيء الا اختار الله عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس يا جماعة ضحت بليلها وبراحتها قيام الليل قيام الليل ده من علامات التضحية لأجل من علامات حب الله قيام الليل ده اختبار لمدى حبك لله كل ليلة الليل ده امتحان انت بتحب ربنا قد ايه عشان كده ربنا بيحب العبد اللي بيقوم الليل ليه ترك شهوته من اجلي عشاني داس على نفسه عشاني داس على الدنيا عشاني تخيل كده انا شاب يا رب ما انت بتقوم وتناجي ربنا يا رب انا قمت لك لوحدك انا شاب سبت اصحابي وقمت ليك انت وانا يا رب متزوج سبت زوجتي وقمت ليك انت وانا يا رب تعبانه طول النهار سبت راحتي وقمت ليك انت تخيل ربنا بيقول لسيدنا داود في الاثر يا داود ان لي عبادا احبهم ويحبونني واشتاق اليهم ويشتاقون الي يا سلام ان قلدتهم يا داود احببتك يحنون الى الليل كما تحن الطيور الى اوكارها فاذا جنهم الليل وخلا كل حبيب بحبيبه فرشوا الي وجوههم ونصبوا الي اقدامهم وتملقوني بانعامي وناجوني بكلامي فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي اتدري يا داود اعطيهم ثلاثة لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم والثانية اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم والثالثة اقبل عليهم بوجهي ارايت يا داوود من اقبلت عليه بوجهي فماذا اريد ان اعطيه يا قيام الليل ده يا جماعة ارزاق المحبين كل واحد مننا متقسم له رزقه في القيام في واحد مننا تقسم له نص ساعة وفي واحد ربع ساعة وفي واحد ساعة على حسب قدر حب الله ليك على حسب حظك في قيام الليل ومناجاة الله سبحانه وتعالى عشان ربنا فيك يا رب عشان ربنا في ناس حياتها كلها كانت مجاهدة ورا مجاهدة مج... ما بقتش لحظة راحة في حياتها مجاهدة ورا مجاهدة تخيل احد الدعاة يعني احد الدعاة المشهورين اللي ماتوا رحمهم الله وكان لهم فضل عظيم على الصحوة الاسلامية كلها روي عنه انه كان يصلي كل صلاة في محافظة غير الاخرى يعني يصلي الفجر في الدهلية والظهر في الاسماعيلية والعصر في السويس والمغرب في الخ... سبحان ربي شايفين يا جماعة شايفين في ناس عشان ربنا تعبت قد ايه وبدل تقدر انت تعمل يعني انا مش عارف تقدر تدي بس كلمة خمس دقايق بعد كل صلاة في خمس مساكن حوالين بيتك تقدر شوف الملائكة بيقولوا ربنا ايه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نقدس لك يعني بنطهر قلوبنا ليك طب ازاي نسبح بحمدك يعني نقعد نعبدك نعبدك نعبدك فالعبادة تنور قلوبنا تطهر قلوبنا فلما قلوبنا تتطهر العبادة تزيد فلما العبادة تزيد قلوبنا تتطهر أكتر. حياتهم كلها عشان كلمة نقدس لك حياتهم كلها مسخرينها عشان يترقوا في مراتب الايمان واليقين كل لحظة اعلى من اللحظة اللي قبلها في ناس قضت حياتها كلها مجاهدة ورا مجاهدة عشان ربنا في ناس ضحت بمركزها وجاهدة عشان ربنا هو الرسل والانبياء ما كانوا كلهم قبل البعثة لهم كانوا من ذوي الوجاهة في قومهم واول ما امر الدعوة نزل خلصت وقفوا في الشوارع يكلموا الناس وقفوا في الشوارع ينادوا على الناس انما الشاب اللي دلوقتي مش راضي يكلم اصحابه في الدعوة اصله مكسوف مكسوف احسن مقامه يتهزق ولا مقامه ينزل والشاب ولا البنت اللي ربنا اداه موهبة في الكلام ويقدر يطلع في اي مسجد بعد الصلاة يقول كلمتين عن الاخرة ولا عن النار ولا عن الجنة يقرب الناس لله ومع ذلك مكسوف احسن كرامته تتهزق اللي قلبه فيه عظمة الله ما بيفكرش كده بيحسبهاش كده ابدا اهل فيك يا رب ما بيحسبوهاش كده ابدا يا جماعة ابدا فيها ايه لو ضحينا عشان ربنا فيها ايه لو ضحيت بوقتك ولا مالك ولا عشان ربنا فيها ايه لو المدرس المشهور ضحى في وسط الخمسين مجموعة اللي بيديهم بخمسين ولا مئة جنيه للطالب بمجموعة لولاد الفقراء بخمسة جنيه مجموعة واحدة بس هو ابن الفقير ملوش نفس ان هو يتعلم عنده استاذ كبير فيها ايه لو الدكتور ضحى بيوم من الاسبوع الكشف بتاعه بخمسة جنيه هو الفقير ملوش نفس يتعالج عند الدكتور الكبير هو اللي ايه يا جماعة الفقراء ملوش نفس فيها ايه لو ضحينا بحياتنا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى فيها ايه لو عشنا حياتنا كلها عشانه فيها ايه عشان ربنا في ناس ضحت باغلى حاجة في حياتها بل في ناس ضحت بابنها بابوها ابو بكر الصديق في موقع بدر ابنه عبد الرحمن ابن ابي بكر كان لسه ما اسلمش فجاله بعدها لما اسلم قال له يا ابتي رأيتك في بدر فحدت عنك فقال له والله لو رأيتك لقتلتك ابنه ابنه بيقول له والله لو شفتك كنت قتلتك عشان ربنا عشان ربنا مش عايز اطول عليكم اصل الموضوع كبير قوي فيك يا رب انا وانا بفكر في الموضوع بس اول ما, ما بدأت اكتب كده فيك يا رب ب... انا حسيت ان انا قلبي خلاص بقى في دنيا تانية خالص مجرد انك انت بس تقعد تبص للناس اللي في السما دول اللي اعمالهم بتترفع وتتكتب في كتاب عليين الناس اللي عاشوا حياتهم كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى طب انا لو بقيت من اهل فيك يا رب لو ضحيت عشان ربنا ربنا يديني ايه لو ضحيت عشان ربنا ربنا يديني ايه اول حاجة يوم القيامة ربنا بيجيب اهل فيك يا رب لوحدهم كده في جنب والناس كلها في جنب بيجيبهم فين في اعظم مكان في ارض المحشر واقرب مكان في ارض المحشر كلها لله فين في ظل عرش الله سبحانه وتعالى ليه اصل دول اللي داسوا على نفسهم عشان ربنا وداسوا على شهواتهم عشان ربنا وداسوا على الدنيا كلها عشان ربنا دول يجوا في جنب لوحدهم بقى سبعة يظلهم الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله مين دول يا رب امام عادل اشمعنى داس على شهوة الحكم والتسلط والظلم عشان ربنا ومين يا رب شاب نشأ في طاعة الله اشمعنى داس على كل شهوات الشباب وهو الشهوة فائرة في جسمه وهو كل الشهوات في متناول ايديه وقادر عليها عشان ربنا ومين كمان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال لك طب وده عمل ده داس على شهوة النساء عشان ربنا ورجل قلبه معلق بالمساجد ده داس عليها كلها داس عليها كلها عشان ربنا باعها كلها وأوى إلى الله سبحانه وتعالى ومين كمان ورجل أنفق نفقه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه خرج لقى الفقير طلع كبش من جيبه كبشة ما يعرفش جه فيها العشرات ولا الميات ولا الاربع ما يعرفش اصل يا جماعة لو جيتوا تاخدوا بالكم لو بصيت حواليك اكتر من 90% من اللي موجودين اهل شهوات ولا اهل اسباب فتنتهم شهوات ولا اسباب شهوات شباب اللي بينهم وبين ربنا شهوات داسوا عليها عشان ربنا انما يعني ممكن تلاقي طالب قفل شهواته عشان يجي ربنا انما كم واحد قفل عيادته عشان ربنا كم واحد قفل مكتبته عشان ربنا كم واحد قفل تجارته عشان ربنا تيجي تكلمه تقول له ساعة عن ربنا في الاسبوع يقول لك وعطل شغلي واسيب مصالحي سبحان مش هين عليه ساعة عشان ربنا سبحانه وتعالى مش هين عليه مش قادر يطلعها انتوا عارفين ده رسول الله وصفه بايه وصف اشد من وصف الزنا والعياذ بالله تعس عبد الدرهم والدينار ما صاحبنا ده رجل تصدق صدقة فلا تدري شماله ما انفقت يمينه ما حسبهاش مع ربنا يا جماعة ده طلع وما حسبهاش ده طلع من ماله ومن عمره ومن وقته ومن كل حاجة وما حسبش هو بيعمل ايه مع ربنا اللي ما حسبهاش ده ربنا ما بيحسبهاش معاه ابدا شوفوا يبقى السبعة دول فكرتهم ايه اللي داسوا على كل حاجة عشان ربنا ورجلان حلوة قوي دي تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما ربطش بينهم غير ربنا لما تقابلوا ما تكلموش غير عن ربنا ولما الكلام عن ربنا وقف كل واحد قال للتاني السلام عليكم لا عرفوا بعض في مصلحة ولا عشان ظريف ولا عشان لا عشان بيقربوا من الله سبحانه وتعالى اللي يضحي عشان ربنا ربنا يديله ايه في حديث ثاني جميل قوي بس مش في الاخرة بقى في الدنيا حد يعرف بالتأكيد كلكم عارفين حديث الثلاثة والصخرة نفس المنطق اللي داس على نفسه عشان ربنا ربنا حرك له الصخر من مكانه الاولاني داس على شهوة الاولاد والزوجة عشان امه وابوه عشان ربنا دول واقف طول الليل مراته جعانة واولاده جعانين مصمم ان امه وابوه اللي ياكلوا الاول داس على شهوة الزوجة والاولاد عشان ربنا التاني ترك بنت عمه وداس على شهوة النساء عشان ربنا التالت رجع للراجل ثروة كاملة عشان ربنا سبحانه وتعالى وداس على شهوة المال يبقى اللي يدوس على نفسه عشان ربنا اهل فيك يا رب ربنا يحرك لهم الصخر من مكانه اللي يضحي عشان ربنا ربنا يديله ايه ام موسى موسى اتربى على ايد واحدة رمت ابنها في البحر عشان ربنا ربنا عمل لها ايه ابنها رجع لها في حراسة جنود فرعون ورضعت ابنها في قصر فرعون طب لو كانت صرخت وقالت ابني راح مني كانوا قالوا لها هو ابنك كانوا قتلوه عشان الله سبحانه وتعالى عشان الملك سبحانه وتعالى اللي يضحى عشان ربنا ربنا يديله ايه الشهيد ضحى بروحه عشان الله ربنا قال له طب لا ألم الموت هتحس بيه ولا هيكتب عليك موت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل ضحيت لربنا بروحك مش هتذوق المدة اهو ليه لان من ضحى لله بشيء عوضه الله ما هو خير منه وما نقص شيء من تضحية ابدا الحاجة اللي هتضحي بها لله هي اكتر حاجة ربنا هيخلف عليك فيها على رأي احد الاخوة ربنا يجزيه كل خير كان بيقول لي لو معاك فلوس وخايف عليها ومش عارف تعينها فين احسن تتاخد منك طلعها لربنا تبقى ضمنت ان هي ما راحتش عليك طلعتها في امن مكان ضمن ان هي هتترد لك منه مش هتضيع ابدا فيه الثقة في الله سبحانه وتعالى عشان الله ظنك ايه برب من تقرب اليه شبر تقرب اليه باع ومن تقرب اليه باع تقرب اليه ذراع ومن اتاه يمشي اتاه ولا ظنك ايه برب لو حبك هيبقى سمعك وبصرك وايديك ولسانك وكل جوارحك ولو سألته يجيبك ولو استعذت بيه يعيدك ظنك ايه برب من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ظنك ايه برب غفر لواحد قتل 100 نفس لما تاب اليه غفر لامرأة بغية عشان تأكل غفر لواحد عشان شال عود شجر من طريق وطريق ظنك ايه برب من كتر حبه في الرحمة دخل امرأة الجنة عشان اطعمت بناتها تمراية ظنك ايه برب بيتنزلك انت كل ليلة هو اللي ينادي عليك لغاية ما الصبح يطلع ظنك ايه برب من حبه في توبتك بيفرح فرح اشد من فرح واحد فينا اتردت الروح فيه بعد ما آيس من عودتها ظنك ايه بالله ظنك ايه اتيت اليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر فكن لي حماية وكن لي مناية وكن لي قوايا وفادي وذخري لو ضحيت عشان ربنا ربنا يديك ايه ربنا لما طلب مننا يا جماعة طلب ايه لما طلب مني ومنك ان الله اشترى من المؤمنين مش اي حد يقدر ينفذ الصفقة دي ابدا اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم كل حاجة اشترط انك انت تديله كل حاجة عشان يديلك كل حاجة شوف الصفقة اللي بينك وبين الله مين اللي يقدر ينفذها مين ليها مين اللي يقول فيك يا رب نفسي ومالي وحياتي كلها يا رب عشان الله سبحانه وتعالى يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي رواية عن رب العزة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع في منا من اللي قاعدين الوقت اللي قرب من ربنا شبر وفي منا اللي قرب من ربنا ذراع وفي منا اللي قرب من ربنا باع وفي منا اللي راح لربنا جري وفي منا اللي ضحى عشان ربنا بعمره وفي منا اللي ضحى عشان ربنا بكل حاجة انت مين فيهم انت قربت من ربنا قد ايه ابو سلمة لما جه يهاجر ساب مراته وابنه عبد الله بن جحش لما جه يهاجر ساب بيته وعفشه وكل املاكه وابو جهل خدهم منه كل الصحابة لما جم صهيب الرومي لما جه هاجر ساب ماله كله اللي جمعه من تجارة السلاح انت سبت ايه انت سبت ربنا ايه ايه اللي انت سبته ربنا اما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة ابن تيمية خد الحديث ده وطلع منه معنى جميل قوي قال لك يعني الملائكة ما بتدخلش بيت فيه صورة كذلك الايمان بالله ومعرفة الله ما يدخلش قلب فيه صورة الشهوات ابدا طول ما قلبك باصص للدنيا لدي ولدي ولدي وباصص للاسباب وملتفت عن الله معرفة الله ما تدخلش قلبك ابدا يا جماعة عايزين قرار يا جماعة عايزين قرار قرار تقرر فيه انا هسيب كل الذنوب عشانك يا رب انا هغير حياتي كلها عشانك يا رب انا فيك يا رب مش هخلي اي شيء بيني وبينك ابدا انا عشان اقرب لك هضحي بكل حاجة وهسيب كل حاجة وهعمل اي حاجة انا اي حاجة ترضيك هبقى اول واحد يعملها يا رب عايزين قرار يا جماعة عايزين قرار يعني تخيلوا كل التضحيات اللي سمعناها في الدرس دي انت يوم ما تقابل ربنا لازم يكون عندك حاجة يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى الحاجة دي لما ربنا يقول لك عليها لما فعلت هذا لما فعل بك هذا تقول له فيك يا رب ايه اللي عندك ايه اللي عندك يرتفع ويكتب صحيفة عليين ليك عمل واحد مكتوب في صحيفة عليين ليك عمل واحد تقدر تقول لربنا يوم تقابله فيك يا رب ايه العمل ده يا جماعة عايزين كل واحد مننا انا لو عليا لو اخترت تضحية من التضحيات بتاعت ال- اللي احنا اتكلمنا عنها الليلة ديت لا تضحية بحبيب ولا تضحية بمال ولا تضحية بشيء لا لا لا, لا ابدا امال تضحية بايه تضحية بعمري كله عشانك يا رب تضحية بعمري كله فيك يا رب بس اوعوا يا جماعة ودي ملاحظة مهمة جدا وخطيرة جدا اوعوا يا جماعة تعملوا اعمال فيك يا رب والنية الحقيقية فيك يا نفسي او فيك يا دنيا اوعوا يا جماعة حديث مرعب مهول ابو هريرة اغمى عليه ثلاث مرات قبل ما يقدر الله ينطوي ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اول من تسعر بهم النار اول يوم القيامة خالص يتجاب ناس يترموا في جهنم عشان تبدأ تولع بيهم عشان عمال خمسين الف سنة يخلصوا الناس اللي هتت... اللي هتدخل جهنم تلاقي جهنم مسجرة بالناس اللي القيت في اول القيامة في جهنم مين اول تسعر بهم النار منهم واحد يروح لربنا اسمع ربنا يقول له علمتك العلم اللي قال عليه عالم مين ربنا ده كان عالم بحقه حقيقي ده ما كانش عالم طب انت عملت ايه في العلم فيقول علمته فيك قال لا ده كان داعية علام توفيق ده كان داعية الى الله فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ليه بل علمت ليقال عالم وقد ايه وقد قيل يعني كان مشهور كلمة قد قيل دي يعني كان مشهور عالم داعية مشهور اول ما تسعر بهم النار تخيلوا يا جماعة السكة اللي احنا ماشيين فيها دي عاملة زي واحد مسافر على طريق طول ما هو ماشي عربيات مدشدشة على اليمين والشمال وحوادث مروعة مات فيها ناس على اليمين والشمال تبقى ماشي وشكلك ايه اهو ده الطريق اللي انت ماشي فيه طريق خطير تخيل يوم القيامة كده اول ما انت تسعر بيهم النار كلنا مستنين هامان ولا قارون ايه ده فلان اللي كان واحد يصرخ فلان ده ده اللي دعاني للالتزام وواحدة تصرخ فلان ده كان كل يوم معلش بيجي يكلمنا عن ربنا وواحد يصرخ فلان ده كان كل عمري ما جيت الدرس اللي هو لقيته قدامي اول واحد كان دايما بيسبقنا فلان تخيلوا السهول اللي كل الناس بتبقى فيه عشان ربنا يقول لي ويقول لك ما حدش بيضحك على ربنا يبقى لازم واحد يقول لي يعني ايه يعني طب انا خايف من الرياء يا حبيب قلب الاخلاص بيزود العمل ما بيقللوش الزوجة لما تخلص لزوجها ولله المثل الاعلى بتتفانى في خدمته طب انت لما تخلص لله يبقى عبادتك وطاعتك تزيد ولا تقل تزيد عشان كده يا جماعة اخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة اخر كلمة ان لازم تاخد قرار ايه الحاجة اللي هتعملها هتلقى الله يوم القيامة ساعة العرض على الله تقول له انا عملتها فيك يا رب هتضحي بعمرك ولا بحياتك ايه الحاجة اللي تقدر تعملها لربنا مفيش واحد مننا ولا واحدة مننا ربنا حرمه من حاجة عظيمة يقدر يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض ان الامتحانات خلاص الاسبوع ده اول اسبوع في الامتحانات معظم الطلبة هتبدأ او كثير جدا من الطلبة هيبدأ من اول بكرة او بعد بكرة يعني فعلا والله يا جماعة جزاهم الله كل خير يعني دي من الحاجات بتاعت فيك يا رب ان الواحد يجي النهاردة بس يعني فيك يا رب صغيرة شوية احنا عايزين حاجة اكبر من كده بكتير ف الامتحانات بدأت يا جماعة انا عايز نصيحة بس اوجهها للطلبة نصيحة اول نصيحة بقولها للطلبة خدوا بالكم يا جماعة اول نصيحة فترة الامتحانات دي اعلى فترة ممكن تقرب فيها من ربنا وكل اللي معانا خلصوا الامتحانات يقولك الكلمة دي ليه لانك انت مفتقر الى الله فبتحس ان النص ساعة قيام ليل فعلا قلبك بيتذوق حلاوة الايمان قلبك بيطوف حوالين العرش فيهم غير يا جماعة يعني لما يكون واحد بقاله عشر سنين ما خلفش يقول يا رب ولد ربنا يديله ولد كل ما يشوف الولد هيفتكر الدنيا ولا هيفتكر ربنا هيفتكر ربنا يبقى لما الدنيا اللي يديها لك ربنا مش هتفكرك غير بربنا انما الدنيا اللي نسيت ربنا عشانها واول ما جت الامتحانات يلا يا عم قفل كل حاجه وانسى المسجد وانسى وانسى وخليك الدنيا دي لن تفيدك الا فتنه بالله يعني ايه يعني كل ليله كده ركعتين بعد وضوء تحسن الوضوء تقف تصلي تقول يا رب نجحني يا رب يا رب وفقني يا رب سددني يا رب لما الدنيا تجيلك بعد ما توجهت لله ساعتها فعلا عمر الدنيا ما هتلفتك عن الله ابدا ايمانك هيزيد بالامتحانات هتبقى الامتحانات سلمة طلعت عليها الى الله خطوة جديدة الحاجة التانية يا جماعة الواحد يجي يصلح المذاكرة الدين يضيع يجي يصلح الدين المذاكرة تضيع الحل ايه اصلح لي شأني كله اللي يقدر يجمع كل حاجة في حياتك هو الله عشان كده الدعاء الجميل اللي مش عايزين نسيبه ابدا الاسبوع ده ابدا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله كله يا رب يا رب انا مش عايز ايام الامتحانات اضيع في الدين واجي بعد الامتحانات الاقي قلبي مات قلبي بقى حجر الوقود الايماني اللي فيه استنفذ تماما اخرج من الامتحانات في حالة فطور قاتلة انا يا رب عايز ال... عايز ال... الامتحانات بت... وفي نفس الوقت يا رب انا عايز اذاكر وانجح وابر امي وابويا وابقى مثل الملتزم الناجح انا عايز انجح يا رب يبقى حلها اصلح ليه شأني كله والله يا جماعة يعني يعلم الاسبوع اللي فات ده شفت رؤية احنا بقالنا ثلاث اسابيع تقريبا ده الرابع بنعمل توصية في الاخر كده بدعاء نفضل نقوله طول الاسبوع شفت لقطة كده واحد معرفش هو من وجالي كده يعني بيقول لي انا من ساعة ما قلت الدعاء اللي قلناه في التوصية بتاعت الدعاء وانا حياتي كلها نورت او انا قلبي نور يعني كلام يعني معناه ان حياته كلها نورت وقلبه نور حسيت ان اللقطة دي توجيه من ربنا ان النقطة دي بالذات ما نسيبهاش ابدا ان دي لعلها يعني شوفوا ما الدرس مليان حاجات الدرس والتوصيات وال... انما لما الواحد يشوف رؤية يشوف على النقطة دي لان دي احب نقطة الى الله في الدرس كله ودي اثمر نقطة في حياتنا كلنا في الدرس كله اللي هي نقطة الدعاء اللي احنا خرجنا بيه الافتقار اللي هنفتقر بيه الى الله في الاسبوع ده فعايزين يا جماعة فعلا الادعية دي ما نسيبهاش ابدا عشان حياتنا كلنا تنور الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد النصيحة الثالثة لطلبة الامتحان يا جماعة ولينا كلنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة غلبوا في غزوة احد لما طلع على الجبل بعد الغزوة قال لهم ايه اصطفوا حتى اثني على ربي ياه سبعين واحد مقتولين ولسه الجراح ولسه كله متبهدل وكله تعبان يقول لهم اقفوا اما نثني على الله سبحانه وتعالى ليه احسن واحد يدخل في قلبه سوء الظن بالله ويقول ليه يا رب عملت فينا كده الكلمة دي خدها كويس خدها في قلبك وانت داخل اي امتحان وخارج منه اذا ما جاوبتش اصطفوا حتى اثني على ربي يعني ايه اوعى تقول يا رب انت عملت فيا ليه كده ذنوبنا كتير ومعاصينا كتير وامراض قلوبنا كتير وغفلاتنا كتير وسقطاتنا كتير فلو احنا هنقطة من قبل ذنوبنا هنقطة من قبل حاجات كتير قوي يا جماعة يبقى لو لقيت اي امتحان وقعت فيه او اي سؤال وقعت فيه اثني على الله اخرج من الامتحان فورا على المسجد صلي ركعتين اقعد اثني فيهم على ربنا ورحمة ربنا ولطف ربنا وكرم ربنا وقول لربنا لا اله الا انت سبحانك سبحانك انك انت تعمل حاجة وحشة في العبد يا رب اني كنت من الظالمين انا اللي ظالم انا اللي استاهل اي سوء يحصل لي معايا يا جماعة عشان سوء الظن لا يتطرق الى قلب اي واحد مننا ابدا لما يضيع منه سؤال او يضيع منه اي شيء وان وجد غير ذلك يشكر الله على فضله وانعامه وكرمه سبحانه وتعالى آه، بالنسبة آه، يعني لموضوع العمرة آه، والله يا جماعة يعني يعني يعلم الله سبحانه وتعالى اني نصحت لكم قدر ما استطيع في هذا الامر يعني ثلاث اسابيع لغاية الوقت يعلم الله قدر الالم النفسي والضغط العصبي اللي الواحد عاش فيهم عشان نقدر نوصل لعمره لغايه دلوقتي مفيش حاجه متبينه واضحه فانا مش عايز اقفل الموضوع لان انا اكتر واحد فيكم متعلق بيه ولكن في نفس الوقت احنا عرفنا بعض السكك الحلوه واحنا بندور فاللي هيتصل عليا عايز رقم تليفون حد من اللي هم مثلا العمره عندهم جميله ورخيصه ومناسبه و... انا ممكن اديله ال- الرقم ولكن مساله العمره اللي نطلعها مع بعض دي حاجه فوضنا امرها الى الله سبحانه وتعالى لان ما عادش في اسباب في ايدينا فيها مش لاقي لغايه دلوقتي حاجه مناسبه تبقى مقنعه 100% ان احنا نطلع فيها مع بعض فاللي عايز يعرف سكه عمره عايز يطلع هو ان شاء الله يتصل بيا على السريع طبعا يعني مش يعني ايه ما يتصل بيا وانا اديله رقم آه، جمعيه خيريه او رقم حد من اللي هم بيطلعوا العمره آه، تقريبا بثمن التكلفه وهتبقى عمره الى حد ما او الى حد كبير مقبوله جدا باذن الله سبحانه وتعالى ويعني اسالوا الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرشدنا في هذا الامر الذي فوضنا فيه الامر الى الله بالنسبه للاخوات آه، بنات المدينه الجامعيه اللي كانوا بيتكلموا في مسألة ال- الميعاد بتاع المدينة الجامعية والله احنا يعني انا اتكلمت مع ناس هناك اه، او حاولت اوصل لناس هناك مسؤولين وفي اقتراح قدم يعني بحيث ان هم يقدروا مثلا يجوا الدرس اه، لو الدرس ميعاده حتى يتأخر عن الميعاد شوية واحدة منهم بس تتصل بيا وانا اقول لها الاقتراح اللي هم قالوه لي باذن الله سبحانه وتعالى اه، قبل ما امشي يعني معايا كتيبين ثلاثة كده بسرعة يا جماعة احنا ايام الامتحانات مفيش وقت للكتب الكبيرة فمين ياخد الكتيب ده ويصوم اثنين وخميس بسرعة كده على طول يعني اهو الراجل الطيب ده مين ياخد الكتيب ده ها الجمعة الجاية بس يا جماعة من 8 الصبح يبقى يبكر للمسجد ويغتسل ويلبس هدوم كلها مغسولة ويروح المسجد ماشي على رجليه ويقعد يصلي ويقرا قرآن ويعبد ربنا لغاية صلاة الجمعة ويسمع الخطبة من الإمام وهو قاعد قدام الإمام له بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام مين يا جماعة ياخد الفرصة دي ها الراجل الطيب ده هو بسرعة احنا مش عايزين نعطل الناس عشان الامتحانات مين ياخد ديت ويتبرع ب 8000 جنيه الجمعة الجاية ايه ما انتوا عرفتوها بقى خلاص 8000 جنيه يعني 8 الصبح 6000 9 الصبح اللي عايز بقى في ناس بتروح بقى بتتبرع ببيضة في سبيل الله بتروح الساعة واحدة الا خمسة مثلا وفي ناس من 8000 الراجل الطيب ده يلا اتنين وخميس يا جماعة وحزب القرآن واحد بس في اليوم طب اتفضل يا حبيب قلبي سير. ها، اتنين وخميس وحزب الراجل السويتر ازرق طيب ده موضوع كبير بقى مش موضوع صغير ابدا ثلاث شرايط شريط عن اسم الله الملك شريط عن اسم الله الغفار شريط عن اسم الله الرحمن الرحيم مين ياخد دول يا جماعة لا احنا ايام امتحانات عايزين حاجات بسيطة وسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط ساعة واحدة بس كل ليلة قيام ليل طب اقعدوا ما شاء الله لا قوة الا بالله ده قيام الليل طب الناس اللي ورا طب ال- الباشمهندس الملتحي الباشمهندس الملتحي اللي في الاخر ده ايوه حضرتك طب ما دام ساعة واحدة قيام ليل بقى ال- الركن اليماني ده اهو. طب اللي قدام مازن- اللي قدامك ايوه صح. ساعتين انت الزمت نفسك بقى خلاص طب ادي ساعتين طب يا جماعه الناس اللي ورا دول بيتفرجوا علينا ولا ايه يا شباب ها اتنين وخميس وحزب قران بس في اليوم طيب الراجل اللي وقف ده ما عادش غيركم طيبين مين يدعي لي في الثلث الاخير من الليل طيب طب اقول بس على ايه اقول على ايه اهم حاجة نفسي نتواصى بها يا جماعة الفترة دي نفسي فعلا موضوع يوم الجمعة ده موضوع ان احنا نروح 8 الصبح لان دي فعلا شحن اسبوعي يعني بيشحن لك قلبك ل- ل- يعني فعلا طول الاسبوع مين يروح ال طيب خد يا حبيب قلبي. طب بس براء لا يا جماعة ما ينفعش كده ما ينفعش احنا ناس اه آه. ده اخر كتيب احنا قلنا اثنين وخميس ماشي ماشي وحزب القرآن كل يوم ماشي ويوم الجمعة احنا عايزين طالب فدائي طيب الراجل ابو جلابيه بيضا ده اهو ايوه حضرتك طب حضرتك بعد الدرس ان شاء الله بعد الدرس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب عنا النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل علينا النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب قلوبنا عنك يا رب اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب فرج لنا كرباتنا يا رب يا رب اشف كل مريض مسلم يا رب اشف كل مريض بيننا يا رب نجح كل طالب بيننا يا رب يا رب نجح كل طالب بيننا يا رب زوج كل ايم بيننا يا رب فرج كرب كل مكروب بيننا يا رب فرج كربنا وكرب المسلمين اشف امراضنا وامراض المسلمين نجحنا في الامتحانات ونجح المسلمين اجمعين يا رب يا كريم يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب استعملنا لنصرة المظلومين والمستضعفين يا رب استعملنا لهداية التائهين والحائرين يا رب استعملنا لفك كربات المكروبين وفك اسر المأسورين ورفع راية الدين في الارض جميعا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ايدهم على الصهاينة اللهم ايدهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم عليك بمن عاداهم اللهم والي من والاهم اللهم اعنا ان نناصرهم اللهم اعنا ان ترفع راية الدين بنا يا رب العالمين يا رب العالمين رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اقمنا على مرادك منا ايقظ قلوبنا طهر قلوبنا اشف قلوبنا امر قلوبنا اصلح قلوبنا اقمنا على مرادك منا اصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم اصلح لنا شأننا كله يا ارحم الراحمين اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله أكبر